الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حبيب الكرام سلسلة جديدة سلسلة النهاردة هتبقى سلسلة في العقيدة الغالب عليها الجانب العلمي الوعظي مش الوعظ التعليمي والبعض يقول لي طب انت كلمتنا قبل كده عن اين قلبي وكلمتنا فيه عن القلوب وكلمتنا عن سلسله لا تقنطوا عن الذنوب وكيفيه التعامل معاها وكلمتنا عن سلسله لك استجبنا للاستجابه لله انت ليه غيرت وبدات تتكلم في العقيده لماذا العقيده ليه العقيده في الوقت ده بالذات العقيده في الوقت ده بالذات لسبب من ثمانيه السبب الاول لان اول شيء واجب عليك انك تتعلمه انك لازم تتعلم عقيدتك قبل الصلاه وقبل الصيام وقبل الذكر قبل مجالس الوعظ واجب عليك اولا انك تتعلم عقيدتك اول فرض ربنا فرضه عليك حلقات العقيده مش شيء مستحب ده اول فرض ربنا فرضه عليك تعلمك للعقيده يقول ابن عباس لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله في رواية أن يوحدوا الله وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم تعلم العقيدة ده أول واجب من الواجبات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيها وكلفك بيها علشان كده جت سلسلة شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة أول فرض واجب علينا إن إحنا نتعلم عقيدتنا رسالة أصول السنة للإمام أحمد اخترناها كان أبو يعلى الفراء بيقول لو رحل إلى الصين في طلب هذه الرسالة لكان قليلا عليها من خلالها نعرف عقيدتنا اللي هي فرض علينا ان احنا نتعلمها وواجب علينا ان احنا نتعلمها العقيدة دي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان دي اول كلمة لازم نسمعها اول ما ننزل في الدنيا تسمع اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله لما يؤذن في اذن المولود اذا ولد علشان تكون أول حاجة يسمعها المولود العقيدة وتكون آخر حاجة تخرج بيها من الدنيا علشان كده النبي قال لنا لقنوا موتاكم لا إله إلا الله علشان تبدأ حياتك بعقيدة وتختم حياتك بعقيدة لماذا العقيدة؟ السبب الثاني لماذا العقيدة؟ لأن من أعظم أسباب الثبات في مواطن الفتن إن أنت يكون عندك عقيدة كتير من الشباب اللي رجله زلت في معاصي وبعد عن ربنا وامام اول فتنه اتهز ووقع كان بسبب ضعف العقيده في قلبه النبي صلى الله عليه وسلم نجح نجاح مبهر انه يخلي الصحابه يثبتوا على فتنه القتل والتعذيب في مكه وفتنه الهجر وترك الارض في هجره الحبشه الاولى والثانيه وبعد كده هجره المدينه وثبتوا في معركه بدر وغيرها من المعارك يوم ما العقيده كانت ثابته في قلوبهم اكتر شيء يثبتك في وقت المحنة وفي وقت الفتنة وفي وقت الشهوات لما بتعصب بالإنسان هي مسألة العقيدة لما خرج المسلمون في غزوة مؤتة وكان عددهم 3000 بس وعلموا ان جيش الروم 200 ألف يعني كل واحد من الصحابة قدامه 66 واحد من جيش العدو في الوقت ده في الوقت ده قال عبد الله بن رواحة لأصحابه لما قالوا نرجع للمدينة نستأذن النبي ماذا نفعل قام عبد الله بن رواحة وقال هذه الكلمة قال والله إن الذي تخافونه الآن هو الذي جئتم إليه قوموا قوموا إلى ما بعثكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما هي إلا إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة العقيدة العقيدة هي اللي بتثبت عمير بن الحمام في غزوة بدر لما شاف عدد المشركين كتير والصحابة قليلين النبي اتكلم في العقيدة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال بخ بخ عرضها السماوات والأرض ألقى تمرات كانت في إيديه وأقبل على الجهاد في سبيل الله العقيدة هي السبب في ثبات الناس مؤمن آل فرعون اللي وقفوا أمام فرعون وطغيان فرعون وخلاه يتكلم بهذه القوة في خطبته العصماء الطويلة اللي ربنا ذكرها في سورة غافر هي العقيدة هي العقيدة اللي ثبت مؤمن أصحاب القرية اللي بعث الله عز وجل إليها ثلاثة من المرسلين ودعا قومه وما تركه وما تركوه حتى قتلوه ما ثبته في هذا الموطن إلا ثبات العقيدة في قلبه أصحاب الكهف ثبات العقيدة في قلبه موقف سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز اللي ثبته أمام الفتنة دي لما قال لها معاذ الله الإيمان بالله سبحانه وتعالى إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون في يوم قيامة أنا هتسأل في يوم القيامة على اللي أنا عملته فأنا مش هينفع أعمل الكلام ده اللي ثبته في الموطن ده العقيدة اللي ثبت بلال والحجر على صدره ويطاف به على الأراضي الصخرية ظهره بيتمزق حتت بيقطع قطعا اللي ثبته في الموطن ده هو الشعار اللي رفعه أحد أحد أحد أحد شعار العقيدة يوم ما العقيدة بتنزل في قلوبنا بتكون أعظم سبب من أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى وأما الأمر الثالث لماذا العقيدة لأن أعظم شيء أعظم شيء يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى العقيدة على قدر ما أنت مؤمن بالعقيدة على قدر ما أنا ده بيظهر في عقيدتي من يؤمن حق الإيمان أنه سيرى الله يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم فمن استطاع منكم ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس يعني الفجر وقبل غروبها أي الشمس وهي صلاة العصر فافعلوا اللي يعلم أنه سيرى الله وعلق الله رؤيته على صلاة الفجر وصلاة العصر لا يمكن في يوم من الأيام يضيعها كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه يقوم بالليل ويصلي في ظلمة الليل ويسألوه يا سلمان لماذا تقوم هذا القيام الطويل بالليل في هذه الظلمة فكان يقول ركعتان في ظلمة الليل لظلمة القبر أنا صليت الركعتين دول في ظلمة الليل علشان ربنا ينور لي قبري شوفوا العقيدة المتعلقة بالقبر وصلت في النهاية لإيه وصلت في النهاية إلى إن الإنسان إلى إن الإنسان ما شاء الله لا قوة إلا بالله يحافظ على هذه الركعات في جوف الليل أعظم معين على طاعة الله سبحانه وتعالى عقيدة صحيحة سليمة تنزل في قلب العبد الأمر الرابع لماذا العقيدة لأن أعظم شيء يمنعنا عن معصية الله سبحانه وتعالى يمنعنا عن الظلم يمنعنا عن الأخطاء اللي بيقع فيها كثير من الناس هي العقيدة على قدر ما العقيدة تغمس في قلب الإنسان على قدر ما تكون العقيدة دي سبب لحفظ الإنسان من الوقوع في المعصية أو الوقوع في أشياء يبغضها الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام اختصم رجلان أمام النبي صلى الله عليه وسلم في قطعة أرض في قطعة أرض فواحد منهم واخد أرض التاني بغير وجه حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد يكون الواحد منكم ألحن في حجته من أخيه فمن أعطيت له من حق أخيه شيء بغير حق فإنما هي قطعة من النار أقتطعها له فأول ما سمع هذا الكلام قال يا رسول الله هذه الأرض لأخي دي مش أرضي يوم النبي فكروا بالعقيدة يوم النبي قال له ده هيوصل بعد كده لعذاب الله ده هيؤدي لدخول النار خد بالك ده مش سهل ده شيء خطر وشيء عظيم أول ما تذكر العقيدة الإيمان باليوم الآخر بعد عن معصية الله سبحانه وتعالى وأكتر ناس بتقع في معصية الله الناس اللي ما عندهاش عقيدة وأكتر ناس بتقع فيما يغضب الله الناس اللي ما عندهاش عقيدة في غزوة تبوك لما النبي قال للصحابة خرجوا ما خرج وده بقول لكم العقيدة تؤثر في العمل الصالح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستأذنك أي في القعود لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر اللي كان عندهم إمام لا يقعدون لا يتخلفون عنك يا رسول الله لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين بصوا بقى اللي تخلف وفر من الزحف إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون الناس دي كان عندها ريب وما ما كانتش العقيدة ثابتة رسخ في قلوبهم فكانت النتيجة وقعوا في كبيرة من الكبائر اسمها الفرار من الزحف ولما وقعوا فيها ده كان بسبب العقيدة ما كانتش ثابتة في قلوبهم العقيدة كانت مهتزة في قلوبهم فكان سهل عليهم جدا ان هم يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دي المشكلة ان العقيدة على قدر ما العقيدة ثابتة راسخة بتكون مؤدية للحرص على طاعة الله مبعدة عن معصية الله سبحانه وتعالى وأما الأمر الخامس اللي يدفعنا دفعا لتثبيت عقائد الناس في هذا الزمان بالذات نظرا لأننا نعلم يقينا أنه لا نجاة ولا فلاح للعبد لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذه العقيدة أما الفلاح في الدنيا فعلقه الله سبحانه وتعالى بالعقيدة والفلاح في القبر علقه الله بالعقيدة والفلاح في الآخرة علقه الله بالعقيدة الفلاح في الدنيا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات شوفوا الفلاح لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا, يبد ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا سبحان الله بدأ بالعقيدة وختم بالعقيدة وبين العقيدة في الأول والعقيدة في الآخر التمكين في الأرض والأمن والأمان والفلاح في الدنيا والآخرة كان متوقف على العقيدة وأما في القبر الفلاح في القبر متوقف على العقيدة لأن أنا في قبري أنا لا أسأل عن عمل ولكن أسأل عن عقيدة من ربك من دينه ما دينك من نبيك أنا أسأل عن العقيدة ويوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى أول سؤال أسأله عن العقيدة متعلق بالله سبحانه وتعالى فاحنا نتكلم عن العقيدة لأن فلاح الدنيا وفلاح البرزخ وفلاح الآخرة متوقف على عقيدة العبد الأمر السادس ان العقيدة على قدر رسوخها في قلب العبد ده بيظهر في أخلاقه ده بيظهر في أخلاقه مختلفين هم الآن هو التحرش سببه البنت ولا سببه الولد أنا بقول دايما في الحقيقة لو البنت كان عندها عقيدة راسخة ثابتة إن هي هتسأل عن حجابها يوم القيامة وإن ربنا هيسألها عن حجابها يوم القيامة وإن النبي قال صنفان من أهل النار لم أرهما منهم النساء الكاسيات العاريات لو عندها عقيدة لن تتبرج والولد لو عنده عقيدة إن ربنا سبحانه وتعالى هيسأله عن عمله ما كانش في يوم من الأيام عمل هذا الأمر الاتنين لو اتربوا على العقيدة ما كانش ده كان الحال الأب لو عنده عقيدة ثابتة راسخة إن في حاجة اسمها سؤال يوم القيامة هتسأل عن بنت يوم القيامة ما كانش ده سمح له انه يرضى ان بنته تنزل كده المجتمع لو يعلم يقينا وعنده عقيدة صحيحة سليمة ان احنا هنتسأل عن كل منكر حصل قدامنا وما ينفعش بنت مهما كان وضعها يتم التحرش بها في الشارع واحنا صم بقم عمي لا نسمع ولا نرى ولا ننكر ولا نحافظ على هذه البنت من هذا المجرم ما كانش المجتمع كان سلبي يبقى سلبي في موطن زي ده لو في عقيدة راسخة في قلوب الناس مش هنشوف مثل هذه الأخلاق ولا هذه السلوكيات علشان كده كان النبي دايما بيقرن في الأحاديث بتاعته ما بين العقيدة وما بين السلوكيات اللي اهتزت العقيدة عنده تلاقي سلوكياته دايما مرفوضة واحد اهتزت العقيدة عنده هو لا يؤمن بعذاب القبر فهو بيأكل أموال المسلمين بغير وجه حق ليه؟ هو مش مؤمن بعذاب القبر والنبي قال لنا أن من أعظم أسباب عذاب القبر أكل أموال الناس بغير حق البنت اللي قاعدة في مجلس عمالة تجيب في سيرة فلانة وسيرة فلانة وسيرة فلان لو عندها عقيدة لا نرى مثل هذه الأخلاق لأن النبي قال لنا أن من ضمن الأسباب المتعلقة بعذاب القبر الغيبة والنميمة كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة لو راسخة في قلوب الناس وفي نفوس الناس مش نرى هذه الأخلاق السيئة للأسف ولكن نرى أخلاقا طيبة حسنة ليه؟ لأن الإنسان اتربى على العقيدة الصحيحة السليمة والأمر السابع من من الأمور اللي تخلينا دايما نتكلم على العقيدة لأن الإنسان منا كل ما بيدرس عقيدة أكتر بيزداد أولا حبا لله سبحانه وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم كل ما الإنسان فعلا منا درس عقيدة تلاقي قلبه بيزداد حبا لله سبحانه وتعالى وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم لما هناخد في درس الشفاعة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الصحابة وجدوا ان بعد ما كان النبي نايم والحصير أثر في جنبه قالوا يا رسول الله ألا تسأل ربك ملكا كملك سليمان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن لصاحبكم عند ربكم لشأنا ما من نبي إلا كانت له دعوة منهم من دعاها على قومه كنوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ومنهم من دعا دعاها في دنيا كسليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وأما أنا فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة لما الإنسان منا يستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبنائه يموتون بين يديه وكان ممكن يرفع إيديه ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ربنا يحيي له أولاده ولا يموتون ومع ذلك ادخر الدعوة دي شفاعة لأمتي يوم القيامة النبي كان بيمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته شيء وكان سهل انه يدعي ربنا أن يؤتيه ملكا ولكن رفض ده علشان يدخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة كان في الغار وراء أقدام المشركين فوق رأسه كان سهل عليه أنه يدعي ولكن ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة درس الشفاعة يخلينا نحب النبي صلى الله عليه وسلم جدا ونرتبط به أكثر وأكثر صلوات ربي وسلامه عليه كذلك أيضا احنا عايزين نأكد على عقيدة وده العنصر الثامن عايزين نأكد على عقيدة من خلال السلسلة دي لأن ما ينفعش نشوف أعدائنا من من الخارج ومن الداخل عمالين يزعزعوا في نفوس الناس مسائل العقيدة واحد يطلع ينكر عذاب القبر واحد يطلع ينكر الشفاعة واحد يطلع ينكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم واحد يطلع ما ينفعش في ظل أهل الباطل ما هم حريصين على إضلال الناس وإبعاد الناس عن العقائد الصحيحة وإحنا نقف لا إحنا بنعلم الناس الآن العقيدة الصحيحة نذكر أدلتها من القرآن والسنة وأقوال العلماء علشان تثبت هذه العقيدة في نفوس الناس تثبت هذه العقيدة في نفوس الناس فيصبح الإنسان منا عقيدته صحيحة سليمة لا تهتز أبدا أمام هذه الشبهات التي يلقيها هؤلاء من قريب أو من بعيد لا تبقى نفوسنا قوية بفضل الله يجي واحد يقول لنا ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر نقول له الله يقول النبي يقول فالسلسلة بنثبت بيها كتير من الناس اللي عقائدها بدأت تهتز بسبب حرب الشبهات القائمة الآن علشان كده بقول ده يعني هذه العقيدة لولادنا اللي ما يعرفوش حاجة عن الدين لولادنا اللي اهتزوا بموجات الإلحاد اللي بتضرب العالم الإسلامي الآن لأولادنا اللي اهتزوا بموجات الشبهات اللي بيلقيها العلمانيين في زماننا لولادنا اللي للأسف برامج كانوا ضحية لبرامج أو كتابات بتهز العقيدة في نفوسهم الآن هدفنا الأساسي من وراء هذه العقيدة مش دراسة العقيدة ولكن إن أنت تكون رجل عقيدة وفارق كبير جدا بين الاثنين وده اللي أنا عايز أختم به الحلقة الأولى من هذه السلسلة المباركة فارق كبير بين دارس العقيدة وبين رجل العقيدة درس العقيدة اللي نجيبه في يوم من الأيام نسأله ها قول لنا ما العقيدة في في الميزان فيقول والعقيدة في الميزان الميزان حق وأن العبد يوزن وأن الأعمال توزن كما جاء في الأخبار الإيمان بذلك والتصديق ده دارس العقيدة اللي حفظ والقسم ده احنا مش عايزينه احنا عايزين رجل العقيدة رجل العقيدة اللي حفظ وقال أن الميزان حق وإن أثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق فتراه يحسن أخلاقه مع الناس بعدما حفظ هذه العقيدة بيحسن أخلاقه مع كل الناس مع والده ووالدته مع أهله مع جيرانه مع أصحابه مع المسلم مع غير المسلم المؤمن اللي يعلم يقينا أن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة كلمة الحمد لله فهو راض عن الله عز وجل في قضائه وما قدر وحامد لله عز وجل على نعمه قلت كانت أو كثرت هو ده رجل العقيدة احنا عايزين من خلال السلسلة دي رجل عقيدة مش دارس عقيدة رجل عقيدة ان يؤمن ان في شفاعة يوم القيامة ومن اعظم انواع الشفاعات شفاعة الاعمال الصالحة فتلاقيه حامل لكتاب الله صوام بالنهار قوام بالليل بكتاب الله عز وجل لانه يعلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة هدفنا الاساسي من وراء السلسلة انشاء جيل نسميه كده رجال العقيدة اللي العقيدة بالفعل غيرت في نفوسهم غيرت في أحوالهم غيرت في طباعهم العقيدة غيرت في حالهم مع الله سبحانه وتعالى وغيرت كمان في أخلاقهم مع الناس هو ده رجل العقيدة اللي احنا عايزينه النهاردة أيها السادة الكرام لا يخفى عليكم إن من أخطر الفتن اللي بتواجهنا في زماننا الآن عقائد ضالة ومنحرفة من ناس بيدعوا إلى يومنا هذا إنهم مسلمين ظهر عندنا التكفير وظهر عندنا بدع كثيرة جدا يا ترى اللي بيطلع على صفحة من صفحات الفيس ويدعو لتكفير المسلمين واستحلال دمائهم يذبح المسلمين ذبحا يا ترى من يقف أمام هؤلاء لا يقف أمام هؤلاء إلا العلم النافع بمجرد ما بنظهر عوار هذه الفرق الضالة هذه الفرق المنحرفة بتكون النتيجة إن بفضل الله يقضى على هذه الفرق تماما وده اللي احنا محتاجينه محتاجين رجال عقيدة عندهم علم يحاربوا بيه فتن وشبهات خوارج وعلمانيين وأعداء الدين في الداخل والخارج عايزين نربي شباب عقيدة ورجال عقيدة يعملوا بمقتضيات هذه العقيدة عايزين نخرج رجال عقيدة العقيدة عندهم مش كلام ولكن العقيدة عندهم عمل وسلوك وخضوع واستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى ولأوامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وده مش هيكون أبدا إلا من خلال دراسة لرسالة من رسائل السلف الصالح رضي الله عنهم واخترنا رسالة أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وهذه الرسالة نأخذ منها الأصل اللي بيتكلم عنه الإمام أحمد نذكر أدلته من القرآن من السنة على وفق منهج القرون الثلاثة المفضلة الأولى وبالتالي نصل بفضل الله عز وجل إلى تصحيح عقائد الناس وبتصحيح العقائد تنصلح الدنيا وتنصلح الآخرة
حبك يا خير خلق الله ما نفدا وما توقف يوما ما ولا بردا ما زرت دارك فيه شوق يؤرقني إلا تزايد عندي الشوق والتقدا حبك يا خير خلق